السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم لآخر مرة مع موجز أنباء الآخرة حقيقي سعيد وحزين في نفس الوقت سعيد إن احنا بنتكلم عن الجنة وإن احنا هنتوعد النهاردة إن كل اللي ربنا ييسر له انه يشفع للتاني عشان يخش الجنه ما يبخلش ويبقى الوعد دوت ان شاء الله مسطر في صحفنا ان احنا وعدنا بعض كل اللي ربنا يأذن له بالشفاعه انه يشفع لينا او نشفع ليه عشان ربنا يجمعنا واياكم صحبه في الجنه ربنا ما يحرمناش من بعض. قبل ما ابدا اذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. بشكر كل اخواني واحبابي القائمين على قناه اقرا بشكرهم واحد واحد ولا يسعني إلا أن أقول لهم ربنا يجازيكم عني كل خير على هذا الجهد الجميل اللي بذلتموه عشان نطلع الحلقات بالشكل دوت وانتم لا تعلموا كم بذل من الجهد عشان نقدر نطلع لكم الحلقات ديت وربنا يجمعنا واياكم على الخير ويحفظنا واياكم و- وتخيلوا لما يكون بنسجل كل يوم ست حلقات عشان نقدر نوصل لكم البرنامج دوت ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم ونفتكر بقى البرنامج ده لما نقعد مع بعض كده في الفردوس الاعلى املي في الله كبير والله وعندنا حسن ظن بالله اقول لكم فاكرين لما في يوم من الايام عملنا في قناه اقرا برنامج يوم في الجنه وقعدنا اتكلمنا عن الجنه في 29 حلقه وبعدين بعدها بسنتين عملنا معاكم برنامج اسمه موجز انباء الاخره وكان من ضمنه برضه ان احنا ختمناه في الجنه لان في النهايه لابد ان احنا نوصل بالاخره للجنه لان هو ده يعني مرادنا ان احنا ربنا يرضى عنا وان احنا نفوز بجنته سبحانه وتعالى. النهارده الحلقه الاخيره و- و- ويا رب ما يكونش اخر لقاء بيننا وبين بعض ويا رب يجمعنا واياكم دايما في الدنيا على الطاعه دايما على الطاعه مش عايزين نجتمع غير على طاعه وفي الاخر هيجمعنا بقى في الفردوس الاعلى ونقعد نفتكر ذكرياتنا واقعد اقول لكم فاكرين لما قعدنا نتكلم في الحلقه رقم 29 عن ان الجنه دي دار الخلد اللي ان شاء الله ربنا هيجعلنا خالدين مخلدين فيها ابدا وفي اليوم دوت لما اتكلمنا وقلنا اوعى ننسى الشعار اللي رفعناه في السلسله ديت قلنا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وماذا اعددت لها؟ لما راجل بيساله بيقول له متى الساعه؟ قال له وماذا اعددت لها؟ فاخترنا كلمه وماذا اعددت لها وقلنا هو ده هيكون الشعار بتاع البرنامج دوت من اول حلقه لاخر حلقه لاخر اعمارنا، فعايزين نقول وماذا اعددت لها؟ بعد 29 حلقه ها معقوله لسه مش ناويه تتحجبي بعد 29 حلقه مش معقوله ان انت مش لسه ناوي تصلي ان شاء الله هتصلي واللي كان بيعق امه وابوه ان شاء الله هيبوس ايديهم ورجليهم و- ويراضيهم عشان هو عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد اوسط ابواب الجنه واللي بياكل حرام انا واثق انه هيبطل ياكل حرام واللي ان شاء الله كان متكاسل عن ذكر الله او عن القران ان شاء الله هيبقى رافع شعار الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب اكيد الحلقات ديت لازم تغيرنا انا مش مجرد يا جماعه واحد جاي بحكي حواديت انا جاي بجهز ماده وبرضه عشان اكرر عشان حضراتكم ما تنسوش المواد الماده بتاعه البرنامج كله كانت من كتابين كتابين بتوعي الحمد لله رب العالمين كتاب رحله الى الدار الاخره والكتاب الثاني اسمه قصه النهايه احداث نهايه العالم آه، الكتابين طبعا متوسعين انا بذكر فقط نقاط بسيطه جدا اشارات بسيطه موجز انباء الاخره انا لما اذكر انباء الاخره كامله ولعل العمر يطول بنا ونيجي هنا في قناه اقرا ان شاء الله وفي برنامج على مدى 60 70 80 100 حلقه ونذكر لكم رحله الى الدار الاخره بتفاصيل انتم ما سمعتوهاش تفاصيل مهمه قوي قوي هذكر لكم تفاصيل والله العظيم لو نعلمها يا جماعه اقسم بالله لا نفطر عن ذكر الله ولا عن طاعه الله عشان كده ربنا قال انما يخشى الله من عباده العلماء العلماء كلما ازددت علما كلما ازددت خشيه لله سبحانه وتعالى الجنه دار الخلد قال جل وعلا واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز عطاء لا ينتهي ولا ينقطع وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم يجاء بالموت عشان تطمن انت هتبقى مخلد محدش هيقبض روحك خلاص لان الموت نفسه مش ملك الموت لا ده الموت نفسه هيتذبح سبحانك يا رب يجاء بالموت على هيئة كبش أملح فيوضع في مكان بين أهل الجنة والنار ثم ينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظر وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون مع انهم اول مره يشوفوه بس ربنا اللي هيعرفهم ان هو ده الموت يقولون بلى انه الموت ثم ينادي نفس المنادي يا اهل النار فيشرئبون وينظرون يقول هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم انه الموت فيذبح بين الجنه والنار ثم نفس المنادي يقول لاهل الجنه يا اهل الجنه خلود فلا موت ويا اهل النار ربنا يعافينا ويعافيكم خلود فلا موت قال صلى الله عليه وسلم فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم لأن هم في نعيم لا يخطر على قلب بشر الحاجة الوحيدة اللي قلقاهم إن هم يخرجوا منها فقال لهم خلاص خالدين مخلدين ونظر إلى أهل النار وقال يا أهل النار خلود فلا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم ربنا يجعلنا من أهل الجنة أعياد المؤمنين في الجنة كتير قوي لكن أعظم عيد هو يوم المزيد يوم ما تيجي الملائكة ويستأذنوا الغلمان اللي قدام كل قصر من قصور المؤمنين يقول له يا غلام استأذن لي على ولي الله فيأذن الولي تأذن أنت وتأذني أنت خلي الملك يخش فيدخل يقول يا ولي الله إن ربك يستزيرك فحي على زيارته ربنا طالب منك الزيارة تعال عشان تزور ربنا نزور ربنا سبحانه وتعالى أجمل لحظة ربنا اللي أنعم علينا وأكرمنا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة إدانا نعم لا تخطر على قلب بشر تخيل حضرتك لو إن واحد كل يوم بيسيب لك تحت مخدتك مئة ألف دولار كل يوم وانت بقالك عشر سنين ما تعرفش مين اللي بيسيب لك الفلوس ديت وجم قالوا لك تعالى هنوريك الرجل اللي بيسيب لك كل يوم مئة ألف دولار تحت مخدتك تقول لهم أمنية عمري أشوفه عشان أشكره ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلو قالوا لك ربنا اللي كل يوم بيجدد لك النعم النعم مش حكر عليك في ناس نامت صبحت لقت نفسها ما بتشوفش وفي ناس نامت صبحت لقت نفسها ما بتقدرش تتحرك ربنا يعافينا ويعافيكم أصيبوا بالشلل فربنا كل يوم بيجدد معاك عقد النعمة لئن شكرتم لأزيدنكم فتخيل حضرتك ربنا اللي أنعم عليك بالنعم دي كلها وانت بقى رايح تشوف صاحب النعم رايح تشوف المنعم اللي ياما غرقنا بنعمه سبحانه وتعالى رايح تشوفه في يوم المزيد يوم المزيد ده يوم جمعة على فكرة لأن أعياد الدنيا هي أعياد الآخرة عيدنا في الدنيا إيه؟ العيد الأسبوعي عيد يوم الجمعة كذلك يوم القيامة هيبقى يوم جمعة طب يوم القيامة ده عيد في ايه عيد لان هو لقائك مع ربنا ويوم المزيد يوم جمعة برضه وتقول لي طب يا شيخ عمر مش انت قلت الجنة ما فيهاش ليل ولا نهار بتقيس الايام ازاي بتقاس تقديرية كده يتعرف من خلال الملائكة تقول لك النهاردة الجمعة تعالى زيارتك لربك سبحانه وتعالى ايه ده وانا مش هشوف ربنا غير يوم جمعة بس قالك لا الناس بتختلف حسب ايمانها وحسب قربها من ربنا في واحد مش هيشوف ربنا إلا يوم الجمعة في الجنة وفي واحد هيشوف ربنا بكرة وعشية يشوفه كل يوم مرتين وفي واحد هيشوفه أكتر وأكتر وخد بالك الرؤية مش بالعدد وبس لأ بالعمق وباللذة يعني إيه؟ يعني أنا بحب ربنا بنسبة مية في المية فأنا لما بشوفه بتلذذ برؤيته مية في المية واحد بيحب ربنا بنسبة 70% فلما بيشوف ربنا يوم القيامة بيتلذذ برؤيته 70% على قد حب ربنا في قلبك على قد لذة رؤيتك لوجه الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا الذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة وخد بالك حبيب قلبي خد بالك أختي الفاضلة الزيادة في الدنيا أقل من الأصل والزيادة في الجنة أكبر من الأصل الزيادة في الدنيا لو أنت رايح تشتري كيلو جبنة من البقال فبعد ما بيوزن لك الكيلو فبيحب يكرمك عشان تكون زبونه بعد كده فبيقول لك والحتة دي هدية مني ممكن تكون قد ايه الحتة ديت 50 جرام 40 جرام 100 جرام بالكتير انما مش ممكن هيوزن لك كيلو ويحط لك عليه 2 كيلو هدية صح كده فالزيادة في الدنيا أقل من الأصل الجنة لأ الزيادة في الجنة أزيد من الأصل الجنة هي الحسنى للذين أحسنوا الحسنى طب والزيادة هي النظر إلى وجه الله ويقينا أعظم لذة في الكون ده كله وفي الجنة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما قال الإمام ابن القيم والله ما تلذذ أهل الجنة بنعيم مثل النظر إلى وجه الرب الرحيم سبحان الله سبحانه سبحانه وتعالى ولذلك ربنا من كمال اللذة ربنا هيكلمنا في الجنة وهيحاضر كل واحد فينا محاضرة لوحده ويقول له فاكر لما عملت كذا في الدنيا وانا لحقتك وتبت عليك وفاكر لما انا منعت عنك متعه من الدنيا كنت بحميك من الدنيا زي ما زي ما اهل المريض بيحموا المريض من الاكل والشرب خوفا عليك ان الدنيا تنغمس في قلبك فتبعد عني فتخش النار فربنا بيحميك من الدنيا هيكلمك وهيسلم عليك هيقول سلام عليكم يا اهل الجنه هيسلم علينا واحنا نرد السلام على الحق سبحانه وتعالى تعالوا نكمل لذة الخلود في الجنة وآخر لحظات جميلة هنتكلم فيها عن الجنة ولكن بعد الفاصل صلى على الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله بحبكم في الله وبتمنى ربنا يجمعني بيكم في الجنة ربنا بيقول ورضوان من الله أكبر أكبر من الجنة وأكبر من نعيم الجنة مش عايز يكون عينيك بس على الجنة وبس أنا لو سألتني نفسك في إيه أقول لك نفسي ربنا يرضى عني ولو سألتني عن الأمنية رقم اتنين وتلاتة وأربعة لحد عشرة هقول لك برضو ان ربنا يرضى عني لانه لو رضي عني هيسعدني ودنيا واخره قال جل وعلا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن شوف ذكر بقى الجنه والمساكن و قال لك ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم وقال جل وعلا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقلنا في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم ان لما نكون احنا في الجنه بنتمتع في الجنه ربنا هيطلع علينا جميعا في الجنه وينادي النداء الجميل الرائع اللي نفسنا نسمعه يقول يا اهل الجنه هل رضيتم فنقول وما لنا لا نرضى وقد انجيتنا من النار وادخلتنا الجنه سبحان الله شوف هم قالوها لأن الآية بتقول كده فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هنقول وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة فيقول جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون أفضل من ذلك أفضل من حور العين والأنهار والأشجار وال... والبحار والمتع والخضرة والنعيم وال... والخيام واللؤلؤ وال... وال... والغرف والكسور كل ده في حاجة أحسن من كده ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولوا وأي شيء أفضل من ذلك يا رب إحنا عقلنا حار مش عارفين فين ال... إيه الأفضل من كده قال أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا الله اللهم ارضى عني وعنكم يا رب العالمين لما ذكرنا لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى حبيت أقول لكم حاجة زيادة شوية إن في تدرج لأن قلنا قبل كده في أول حلقات هذه السلسلة المباركة قلنا في تدرج للبصر في الدنيا أنا ما أقدرش أشوف غير الإنس والدواب والطيور لكن ما أقدرش أشوف لا الجن ولا الملائكة فعند الموت الإنسان اللي في السكرات يشوف الملائكة والناس اللي حواليه ما يشوفوهاش ولما نيجي يوم القيامة ينقلب البصر أو يتدرج التدرج الثاني اللي هو التحويل الثاني أقدر أشوف الإنس والجن والملائكة وبعدين لما أخش الجنة يتبدل البصر التبديلة الكبيرة جدا فأستطيع أن أنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى تخيل حضرتك لما لما يعني لما سيدنا موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك سيدنا موسى من أولي العزم الخمسة من الرسل قال لن تراني ولن لما تيجي مع ما تيجي مع الفعل المضارع تفيد الاستحاله مستحيل تراني ولكن عايز تتاكد ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى لسه ما ظهرش فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فإذا ما نقدرش نشوف ربنا في الدنيا إنما نشوفه في الجنة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه كما عند النساء بسند صحيح شوف الدعاء الجميل عايزك تكثر من الدعاء ده بيقول له وأسألك لذة النظر إلى وجهك لذة لذة كبيرة قوي تخيل الإمام ابن القيم في حاد الأرواح بيقول لك إيه بيقول لك ما تلذذ أهل الجنة بنعيم مثل النظر إلى وجه الرب الرحيم وما تعذب أهل النار بعذاب يا خبر أبيض ده أهل النار اللي بيعذبوا وبيتكووا وبيشربوا وبياكلوا الزقوم والغساق وبيشربوا من الحميم و- كل ده وفي عذاب أكتر من كده آه ده أكبر عذاب بيتعذبه أهل النار هو حجبهم عن رؤية وجه الكريم التواب القهار سبحانه وتعالى قال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فالنبي بيقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة في يوم من الأيام النبي قاعد مع الصحابة فبيقول لهم الحديث في البخاري ومسلم بيقول لهم هل تضرون في هم بيقولوا له بيقولوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه شوف شوق المؤمن لربه شوف شوق الانسان ان هو ي- ينظر الى وجه الله سبحانه وتعالى بيقولوا له هل نرى ربنا يوم القيامه فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل تضرون هل تضرون بيحصل لكم ضرر هل تضرون في رؤيه القمر ليله البدر قالوا لا يا رسول الله بنشوف واضح جدا ومفيش اي حاجه يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب مفيش سحاب كده حاجب الشمس حد بي بي ما يقدرش يشوفها قالوا أبدا يا رسول الله قال فإنكم ترونه كذلك معناه إيه؟ معناه إن أنتوا هتشوفوا ربنا بكل وضوح وجلاء في الجنة مش هيبقى فيه حجاب ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم عارف ولله المثل الأعلى لما حد بيضيف واحد ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فحاطط له 15 صنف أكل يقول له حبيب قلبي أجيب لك حاجة تاني ناقصك حاجة مش ده اللي بيحصل ناقصك حاجة طب أزودك طب أجيب لك عصاير طب عايز كنز طب عايز مش عارف إيه ويفضل طول ما هو واقف عمال يقول له إيه أجيب لك حاجة الله شفت حنية ربنا شفت رحمة ربنا ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فعز النعيم اللي احنا بنتنعم فيه اللي هو لا يخطر على قلب بشر بيقول لنا تريدون شيئا أزيدكم فيقول أهل الجنة ألم تبيض وجوهنا أنا عاوز إيه أكتر من كده ألم تدخلنا الجنة ألم تنجينا من النار قال صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب الحجاب الذي كان يحجبنا عن رؤية الله سبحانه وتعالى فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم ثم تلا النبي هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الله آخر حاجة ربنا بيقول واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. الايه بتقول ايه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ان ربنا هدانا حتى ربنا بيقول في سورة الأعراف إن هم بيقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا الله عايزين نرجع يا جماعة لل... للشعار اللي رفعناه في السلسلة ديت وماذا أعددت لها الأيام بتجري والعمر بيجري وحياتنا عاملة زي ورقة النتيجة كل لما تشد ورقة كل لما بتقطف يوم من عمرك يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يومك ذهب بعضك من باب برضو من لم يشكر الناس لم يشكر الله أهدي هذه السلسلة وأهدي كل كلمة قلتها في دعوتي من يوم ما ربنا شرفني بنعمة الدعوة وأهدي كل كتبي أكتر من 220 كتاب وأكتر من 1500 محاضرة واللي ربنا يقدرني أقدمه بعد كده إن شاء الله يكون أضعاف أضعاف مضاعفة أهدي كل ذلك يكون في ميزان حسنات أبي وأمي الله يرحمهم رحمة واسعة اللي أتمنى إن ربنا يجمعني بيهم في الجنة وأتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يجعلني فعلا ولدا كريما بارا بوالديه عشان ربنا يدخلني من أوسط أبواب الجنة عايزين نتذكر وماذا أعددت لها بالله عليكم كلكم عارفين ان والله العظيم بحبكم في الله وبتقرب لربي سبحانه وتعالى بحب كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض وبقول نفسي ربنا ما يحرمناش من بعض نفسي ما نفترقش أبدا نفسي زي ما ربنا جمعنا في قناة اقرأ على ليلى في بيت النبي نفسي نتجمع بليلى في بيت النبي رغم ان انا بقدم الان موجز انباء الاخره لكن ما اقدرش انسى ابدا ليلى في بيت النبي اجمل برنامج في حياتي واقرب برنامج الى قلبي وقلوب كتير من المسلمين ولما سافرت اوروبا وامريكا شفت واقع البرنامج ده على قلوب الناس هناك حاجه تفرح حاجه تفرح وت- وتدخل البهجه على القلب بتمنى ان احنا نتجمع كده صحبه على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ونقول له يا رسول الله احنا الجروب بتاع ليلى في بيت النبي حاولنا نعرف الناس قدر النبي حاولنا نربط قلوب الناس بالله سبحانه وتعالى اولا ثم بحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالله عليكم يا شباب وبالله عليكم يا بنات وبالله عليكم يا ابائي وامهاتي وبالله عليكم يا بناتي واولادي عايزين من دلوقتي نقف وقفه محاسبه اللي ما بيصليش يصلي واللي مش لابسه حجاب تلبس حجاب واللي بيعق امه وابوه يراضيهم واللي بياكل حرام يسيب الحرام واللي بيسب ويشتم يبطل واللي بيغتاب وينم يبطل واللي بيكذب يبطل وكل حاجة تقربنا من الجنة عايزين نعملها وكل حاجة تقربنا من النار عايزين نبعد عنها عشان مش عايزين نتحرم من بعض نفسي ربنا يجمعكم بيكم يجمعني بيكم في الجنة نفسي ربنا يجمعني بيكم في الجنة عشان أفكركم أقول لكم فاكرين الحلقة رقم 29 في هذا في هذه السلسلة موجز أنباء الأخيرة لما قلت لكم نفسي أقابلكم في الجنة أسأل الله سبحانه وتعالى إن ربنا يجمعني بيكم في الفردوس الأعلى وادعوا لي وادعي لكم وندعي البعض بظهر الغيب ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونعلنها توبة لله دي ونقول إن شاء الله صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى لعل وعسى السلسلة ديت تغير قلوبنا وترجعنا لربنا وتحببنا ببعضنا أتمنى لكم عيد سعيد وأتمنى يكون عيد الدنيا موصول بعيد الآخرة في يوم المزيد ربنا يجمعنا بكم في يوم المزيد حينما ننظر إلى وجه الرب المجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
do do